أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وخلقا مستقيما وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب هذا هو الكنز النبوي الذي ادخره لنا النبي صلى الله عليه وسلم سلاحا نواجه به الشهوات والشبهات والفتن والأهواء والبدع والضلالات لكن هل يتأهل كل واحد لهذا السلاح؟ يعني مجرد ما أقول هذا الكنز النبوي اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وخلقا مستقيما وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب هل مجرد ما أكرر هؤلاء الكلمات النبويات الطاهرات المباركات تأتي النتيجة أم لا بد من مؤهلات لا بد من مؤهلات ليست المسألة عندنا ترداد كلمات أو تكرارها لا لا بد من قلب يقظ حي متصل بالله عز وجل لا بد من جسد يعمل في الطاعة ويستقيم على أمر الله إذا من أراد أن ينتفع بهذا الكنز النبوي لا بد أن يكون له صلة بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبدينه وبشرعه الذي جاء به يعني احنا عندنا عملية الميراث في أسباب للميراث في علاقة بينك وبين اللي مات هتورث والعلاقة دي أنواع أب أم أخ أخت ابن بنت زوجة وهكذا في بقية المعروفين في المواريث فسواء بقى صلة الأبوة أو البنوة أو الأخوة أو الزوجية أو ما شابه ذلك يبقى مفيش حد هيورث من واحد مات إلا إذا كان أهل للميراث منه بسبب من أسباب الميراث أهو الدعاء ده دعاء الكنز النبوي الذي ادخره لنا النبي صلى الله عليه وسلم لنواجه به الشهوات والشبهات لن يستفيد منه استفادة كاملة تامة إلا من كان له صلة بالنبي العدنان صلى الله عليه وسلم يعني إيه؟ إزاي أكون موصول بالنبي عليه الصلاة والسلام عشان يكون لي حظ كبير في الدعاء ده إقامة الفرائض واجتناب الكبائر والمواظبة على النوافل والبعد عن الشهوات والبعد عن المكروهات حين تكون حريصا على إقامة دين الله والاستقامة عليه ثم تردد هؤلاء الكلمات بعد صلاتك أو في سجودك أو بعد قراءة التحيات وقبل أن تسلم أو في جوف الليل أو أنت مسافر أو في أي وضع كان يرزقك الله عز وجل فضل هذا الدعاء وتحصل على خيراته وثمراته نعم أيها الإخوة الأحبة إن هذا هو الكنز النبوي إنه أنفع من الذهب والفضة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا كنز الناس الذهب والفضة معنى كده الناس هتفتتن بشهوات الذهب والفضة كله بقى هيسعى الذهب والفضة معيار المال يعني سواء بقى كان مال ورق بنكنوت أو ذهب أو فضة أو عقار أو دور أو طين أو ملابس أو أكل أو شرب أي حاجة بقى من متاع الدنيا فعبر بالذهب والفضة لأن الغالب أن الناس يحبون الذهب والفضة وإلا فكل شهوة من شهوات الدنيا كل متعة من متع الدنيا حين ينشغل بها الناس تدخل معنا في هذا الحديث إذا الناس سينشغلون بالشهوات فأما المؤمنون الصادقون فقد دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء ليرددوه مع عبادتهم وقلبه وقلوبهم السليمة وأعضائهم التي يستخدمونها في طاعة الله وقيام بهم بالواجب حينئذ يتحصنون من هذه الشهوات ما ممكن واحد يمشي سليم وحين يرى الشهوات في يد غيره لعله ينظر إليه فيتمنى أن يكون عنده مثل ما عند أصحاب الشهوات فيسعى مثل سعيهم فيخيب والعياذ بالله فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن لنا نفوسا تتوق إلى أن تتشبه بغيرها ولعل طبيعتنا في حبنا لمتع الدنيا تشغلنا عن الفرائض والواجبات فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمنا هذا الدعاء حتى لا نفتن بالشهوات وإذا تناولناها نتناولها من الحلال وإذا تناولنا الحلال من الشهوات تناولناه بقناعة فيكفينا بإذن الله إذا هذه الكلمات التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام أنفع من الذهب والفضة لماذا؟ لأن الذهب والفضة يفنيان أيام حيروحوا وأما هؤلاء الكلمات النبويات فلا تفنى بل يبقى أثرها في الدنيا وفي الآخرة حين تواظب عليها أثر هذه الكلمات يظهر عليك في حياتك الحاضرة والمستقبلة وفي آخرتك يوم تقف بين يدي الله عز وجل ويظهر على أولادك وعلى أهلك وأحبابك أيها الإخوة الأحبة يقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا والباقيات الصالحات هذا الدعاء من الباقيات الصالحات هذا الدعاء يبقى أثره كما ذكرنا إذا هيا بنا لنتعلم هذا الدعاء هيا بنا لننظر في معانيه لعل الله عز وجل أن يرزقنا فضله وبركته وخيره اللهم إني أسألك الثبات في الأمر الثبات والعزيمة على الرشد العزيمة إذا عندنا ثبات وعندنا عزيمة ثبات في الأمر وعزيمة على الرشد فما الثبات؟ الثبات استمساك بهذا الدين الثبات استمساك بالخلق والقيم والمبادئ الثبات حتى الممات على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وما يلزم من تشريعات نقوم بها العزيمة على الرشد الثبات في الأمر الأمر سنوضحه الآن وهو الإسلام ويليه بعض الأمور أن أثبت عليه إلى أن ألقى الله عز وجل أما العزيمة فهي القوة الإرادة النشاط العزيمة على الرشد والرشد هو الطاعة وسوف نأخذ معاني أخرى إذا أنت تسأل الله عز وجل أن يثبتك وأن يعينك على تناول الطاعات في أحسن صورها بنشاط وجد وإقبال اللهم إني أسألك الثبات في الأمر ما هو الأمر؟ الإسلام والإسلام الطاعة لله عز وجل الدين كله هل هناك أحد يرتد عن الإسلام؟ نعم هناك من يرتد عن الإسلام لكنه يرتد عن الإسلام لأن الإسلام قبيح حاشا وكلا إن الذي يرتد عن الإسلام إنما يرتد بسببين السبب الأول جهله والسبب الثاني اتباعه لشهوته يضحكوا عليه بقرشين ولا يسفروه سفرية فيبدل دينه وده عددهم قليل قوي لا يذكرون أو جاهل يجي له واحد يقول له القرآن بيقول كذا وبيقول كذا والآيتين متعارضتين مع بعض فيقوم يشك في القرآن أو يشككوه في البخاري ومسلم زي هؤلاء الذين يشككون في البخاري ومسلم اليوم فأصبحوا يطعنون في البخاري ومسلم لتهتز ثقة الناس في أصح كتب بعد القرآن فإذا اهتزت اهتزت ثقة الناس في البخاري ومسلم ستهتز ثقة الناس في القرآن يبقى الذي يرتد يرتد بحاجتين يا إما لأنه جاهل فعشان كده بيجي له أهل الضلالات يفتنوه ويستغلوا جهله فبقول له اثبت في تعلم العلم حتى لا تفتن بالشبهات ويأتونه من قبل شهوته بزواج أو مال أو ما شابه ذلك فيغير دينه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله هو ده الثبات هو بقى يجاهدون في سبيل الله يجاهدون يعني لا يفرطون بل يقومون بحراسة هذا الدين والتضحية بنفوسهم وأموالهم وأولادهم وأهلهم والدنيا بأسرها في مقابل البقاء على هذا الدين الثبات في الأمر في دين الإسلام يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم سأل الله أن يجعلنا من هؤلاء ممكن يكون الثبات في الأمر أي أمر يعني احنا ذكرنا الإسلام أولا اللهم ثبتني على الإسلام حيا وميتا وبعد الموت آه هو أنا ممكن أثبت بعد الموت هم ليه وأثناء الموت أما حيا تثبت على الطاعة تثبت على دين الإسلام ولا تغير وأما عند الموت تثبت على قول لا إله إلا الله وأما بعد الموت فتثبت عند سؤال الملكين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة شوف يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الحياة الدنيا فين وانت حي طيب في الآخرة وممكن في الحياة الدنيا وانت لسه بتموت ما انت لسه في الدنيا فتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي الآخرة القبر أول منازل الآخرة من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيك هذه أسئلة يسألها تسألها الملائكة لكل ميت في قبره من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيك حينئذ يثبت ويجيب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هناك الثبات في الأمر الأمر يعني إيه؟ أي أمر من أموري مثلا واحدة اتخطبت أو واحد خطب واحدة الخاطب والمخطوبة أو اتجوزهم مثلا فيوم هو يروح يخطبها هي توافق وهو يوافق وخلاص درسوا ال- ال- الأسرة دي درست الأسرة ديا وعرفوا مميزات الخاطب ومميزات المخطوبة وسألوا عنهم واستشارهم واستخارهم ودول مميزات كويسة وراجل متدين وعنده وظيفة وعلى عقل وعلى دين والأسرة محترمة ومشهود ليها من كلا الطرفين أسبوع اتنين ممكن يحصل تردد فأنت بتقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر بعد أن أخذت بأسباب الخطبة وتحريت سواء بقى الخاطب أو المخطوبة أو أهلهم بعد أن آه، أخذنا بالأسباب وتحرينا واستشرنا وبذ- وبذلنا ما في وسعنا من أجل التقصي لصلاحية الخاطب لهذه المخطوبة أو المخطوبة لهذا الخاطب يا رب ثبتهم في هذا الأمر فلا يحصل بينهما اضطراب لأن ممكن يحصل الاضطراب نتيجة إن هي مرحلة جديدة عليهم فيضطربوا نتيجة وسوسة شيطانية شيطان يريد أن يفسد هذه العلاقة لأن هم هيكونوا أسرة مسلمة ممكن حد حسدهم واستكتر النعمة على المخطوبة ديا أو استكتر النعمة على الخاطب ده يقول يا ده ما يستاهلهاش أو يقولوا يا ده هي ما تستاهلوش فأنت تقول أسألك الثبات في الأمر في خطبتي تتم طالما انا استشرت واستخرت وال- والمساله واضحه قدام مني وفي الزواج ادي احنا شايفين نسب الطلاق في السنه الاولى من الزواج زادت السبعين في المية من نسب الطلاق في مصر أكثر من 70% من نسب الطلاق في السنة الأولى من الزواج أسألك الثبات في الأمر في الزواج أن يكون زواج مبارك زواج ميمون زواج يكون في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يفتخر بأمته ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن ن- ن- نتناكح ونتكاثر ونتناسل تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة وهذا هذا مفاد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسألك الثبات في الأمر انوي الإسلام وانوي بقى أي حاجة أنت داخل فيها الثبات في الأمر ممكن طالب رايح الجامعة رايح كلية اختار أصول الدين أو الشريعة مثلا أو اللغة العربية أو اختار الحقوق أو الآداب أو الإعلام أو العلوم أو الطب أو الهندسة فيحصل عنده تردد اخد ديا ما اخدش ديا فخلاص سال انا مميزاتي كذا موادي المتفوق فيها كذا واستشار الخبراء واستشار اهله واستشار مدرسيه قالوا له انسب كليه ليك اصول الدين مثلا او كليه الاداب او اي كليه مثلا فيقوم يدخل الكليه اسبوع اتنين ثلاثه يلاقوه متردد ما بيذاكرش ما كنتش عايز الكليه دي لا انا هغير فيضيع سنه من عمره اسالك الثبات في الامر يعني في أمر دراستي فحين أستشير وأستخير وأ- وآخذ بالأسباب وأمضي قدما في كلية اخترتها توافق مؤهلاتي يا رب ثبتني فيها حتى أكون طالبا متميزا إنو ذلك أيضا يصح الثبات في التجارة أدي احنا شايفين تقلب الأسواق البورصة تطلع البورصة تنزل بغض النظر بقى عن كون بقى فيها مع... البورصة فيها معاملات حرام ومعاملات حلال ويفتيكم في ذلك أستاذنا الدكتور علي السالوس كما هو في يوم الأربعاء في يأتي برن- برنامج الفتاوى المهم المهم التجارات تتقلب بلاش البورصة آه، الشركات والتجارات والأسواق سلع تنخفض أسعارها سلع ترتفع أسعارها فأنت بتقول أسألك والثبات في الأمر يعني يا رب أنا ابتغيت بتجارتي أن أكون تاجرا مسلما أن أجلب للمسلمين من, التجا- من التجارة ما ييسر عليهم وأن آكل من الحلال وأن يكون شعار التيسير والتسهيل للمسلمين رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى وأن أكون تاجرا أمينا صدوقا وأن أكون اقتصادا قويا للمسلمين فأخشى يا رب أن أتردد في أمر هذه التجارة فأغلق البيوت لو أنا ترددت في التجارة بعد ما كونت شركة مثلا أو محل حتى هقفل بيوت الناس اللي بتشتغل عندي وأسواق المسلمين هتشح فيها البضاعة والأسعار هترتفع أسألك الثبات في الأمر في تجارتي حتى أسد حاجات المسلمين وأقوي اقتصادهم ال- الدكتور في العملية حتى ممكن يقول اللهم إني أسألك الثبات في إجراء هذه العملية وهو داخل يعمل العملية يا ترى هتنجح مش هتنجح خدنا الأسباب البشرية عملنا التحاليل عملنا الأشعة جهزنا أوضة العمليات درسنا المريض الضغط السكر نسب الدم حضرنا مش عارف إيه خدنا بالأسباب ما تقولش بقى هنعمل العملية لا تقول اللهم إني أسألك الثبات في إجراء العملية فتروح ربنا سبحانه وتعالى يثبت إيدك وانت بتجري العمليه ربنا سبحانه وتعالى يثبتك في اخذ القرار ان كنت تعمل له عمليه ولا تكمل معاه علاج من غير عمليه انوي بقى الامر كل واحد والامر بتاعه كل واحد والامر اللي يخصه بس احنا جميعا يخصنا امر الاسلام وكل واحد اللي طالب بقى ينوي الثبات في طلب العلم اللي تاجر ينوي الثبات في التجاره اللي زوجه تنوي الثبات في ال- في في طريق الزواج الطيب ال- وهكذا اللهم إني أسألك الثبات في الأمر حتى نكمل بقية الحديث ولا آه، يعني يطول بنا اللقاء أذكر عدة نماذج لمن ثبتوا ثبتوا بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه أتذكرون بلال المفترض أننا نذكره عند كل أذان بلال مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن كانوا يطوفون به في شوارع مكة وطرقاتها ويعرون ظهره ويضعونه على رمال مكة الحارقة في حر الظهيرة ويأتون ويأتون بالحجر الثقيل العظيم الضخم فيضعونه فوقه حتى سال شحم ظهره وازرق جلده وهو يقول أحد أحد أحد أحد أحد أحد وما يزالون يعذبونه وهو يقول أحد أحد أحد أحد والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها يعني كلمة التوحيد بتغيظهم دلوقتي القنوات الفوضويات والفضائحيات شوية برامج عهر ورذيلة وشوية نساء كاسيات عاريات وشوية ناس ملبسينهم لبس العلماء وهم مش علماء يوم يفتنون احنا المفترض نقول لهم أحد أحد مش هنبص على الشهوات بتاعتكم ولا هنستمع للناس اللي انتوا جايبينهم تسموهم مفكرين أحد أحد احنا ثابتين وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره انظروا إلى حبيب ابن زيد ابن عاصم المتوفى سنة 11 هجرية وعنده 30 سنة حبيب تنسوش الاسم ده حبيب ابن زيد ابن عاصم قصته ايه في الثبات أمه هتتعجبوا لما تسمعوا أمه مين أم عمارة نسيبة بنت كعب عرفتوها طبعا المجاهدة المجاهدة التي جاهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حبيب بن زيد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسيلمة الكذاب برسالة يا حبيب كان عنده 30 سنة بلغ مسيلمة الرسالة بتاعتي النبي عليه الصلاة والسلام ادعوه فيها إلى ترك الفجور والكفور وما عليه فذهب حبيب وعمره 30 سنة ذهب حبيب إلى مسيلمة فأمسك به مسيلمة وقال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله فقال مسيلمة الكذاب أتشهد أني رسول الله؟ قال حبيب أنا أصم لا أسمع أنا أطرش قال اقطعوا له أذنا قطعوا ودن فقال له يا حبيب أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله قال له يا حبيب أتشهد أني رسول الله ده مسيلمة اللي بيسأله قال حبيب أنا أصم لا أسمع قال اقطعوا الأذن الأخرى فما زال يسأله السؤالين فكلما أجاب بأنه يشهد أن محمد رسول الله ولا يشهد أن مسيلمة الكذاب رسول الله قطعوا له عضوا فقطعوه إربا إربا قطعة قطعة فمات قطعا في سبيل الله تقوم دلوقتي الأخت تلبس ملابس الفضيحة والاسترتشات والبنطلونات الجينز والتيشيرتات لمجرد عرضوها عليها قولي أحد أحد يا أختي الله يهديني وإياكي يقوم الشاب يفلفل شعره ويدهن مش عارف ايه ويهتم بقى بتقشير وشه ويلبس البنط... البنطلونات الساقطه ويتبع و... ويمشي وراء الايمو ومش عارف الايه والكلام ده و... ويقول احد احد دول جايين يدمروك حبيب ابن زيد ثبت واتقطع حته حته وقال محمد رسول الله بلال أحد أحد وما ارتدش عن الدين سيدنا يوسف عليه السلام ناخد مثاله ونختم به في الثبات لما امرأة العزيز أعدت كل شيء للرذيلة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك شايف سيدنا يوسف عليه السلام شاب وعزب وغريب والمرأة الطالبة وجميل هي الطالبة للفاحشة وجميلة وأميرة يعني أسباب الفاحشة تيسرت من كل سبيل لكن الله عز وجل يحفظ أولياءه اللهم أدرجنا في زمرة أوليائك واحفظنا يا رب العالمين بما حفظت به أوليائك شوف بقى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك في الحرام قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون اثبت يا أخي اثبت الدعاء ده يساعدك بإذن الله اللهم إني أسألك الثبات في الأمر إيه اللي يساعدني بقى زي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني استمر على العبادة واثبت على الدين إلى أن يأتيك الموت اليقين اللي هو الموت إيه اللي يثبتني يثبتني الدعاء من ضمن الدعاء اللي احنا بنقوله ده اللهم إني أسألك الثبات في الأمر يثبتني دعاء أولي الألباب في أول سورة آل عمران ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إيه اللي ثبتني؟ دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك حتى ألقاك والأدعية كثيرة نكتفي بهذه الأدعية كذلك ثبتني إدامة النظر في كتاب الله عز وجل قراءة القرآن وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك يعني القرآن نزل في 23 سنة ليثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنت كل ما تقرأ في القرآن يثبت قلبك لنثبت به فؤادك قصص الأنبياء وقصص الصالحين اقرأ فيها فإنهم يعطونك الخبرات الإيمانية الخبرات الإيمانية عندهم قال الله تعالى بعدما ذكر طرفا من قصص الأنبياء في سورة هود وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق يعني في سورة إيه؟ في سورة هود فيها الحق وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين استبدلوا قصص الأنبياء بالأفلام والمسرحيات والروايات فإيه اللي هيزوده؟ الأفلام والمسرحيات والروايات هتزود الشهوات والشبهات أما القرآن يجلو الشبهات ويباعد بينك وبين الشهوات صحبة الصالحين تثبتك صحبة الصالحين ده كان الواحد كده لما يحصل له فطور يروح لشيخه يبص عليه بصة كده ويقول كنت أفطر فأذهب إلى شيخي فأنظر إلى وجهه فأظل على ذلك فترة طويلة أثبت على العبادة صحبة الصالحين شوف لك حد مواظب على صلاة الفجر مواظب على قراءة القرآن مواظب على زيارة المرضى مواظب على عيادة على عيادة المرضى على زيارة اليتامى على السعي على الأرامل والمساكين على الأعمال الاجتماعية واحد مواظب على عمله بيتقن عمله وينجز مصالحه وينتج ويبدع هتتعلم منه الثبات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أيها الإخوة الأحبة قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فاللهم إنا قد قلنا ربنا الله فارزقنا الاستقامة والثبات في الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد قلنا العزيمة هي القوة والجد والنشاط في العبادة والطاعة والقيام بالأمور العزيمة هي استجماع الإرادة للانبعاث نحو القيام بالعمل يبقى عندي النية زي ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين يعني حين أهم بعمل الخير سواء كان عمل ديني أو دنيوي سواء كان عمل فردي أو أسري أو أو مجتمعي حين أهم بعمل الخير يا ربي قوي عندي العزيمة وأصلح لي النية حتى أقبل على العمل بنشاط وأسألك العزيمة على الرشد الرشد اللي هو الطاعة والصواب والفلاح والخير أصل إحنا عندنا في حاجة اسمها العجز وحاجة اسمها الكسل ركز معايا العجز والكسل إيه هو العجز؟ العجز هو عدم القدرة على القيام بالأمور الكسل هو القدرة على القيام بالأمور وتركها ترك الأمور مع القدرة على القيام بيها يبقى العجز ما فيش استطاعة خالص والكسل في استطاعة وفي إمكانات وفي قدرات لكن قاعد عامل كده أديك مثال واحد نايم في السرير ما بيتحركش خالص ده لما يروح يصلي يبقى اسمه كسلان عن... لما ي... لما ما يروحش يصلي يبقى يبقى اسمه كسلان عن الصلاه ولا ع... في المسجد ولا عاجز عن الصلاه في المسجد عاجز عن الصلاه في المسجد ليه ده ممدد في السرير ما عندوش قوة ولا طاقة ولا قدرة ولا إمكانات طيب واحد بقى ما شاء الله العينين والإيدين والرجلين والعقل والقلب الجسم تمام صحة وعافية وقاعد عامل كده والأذان بيأذن وما راحش يصلي في المسجد حي على الصلاة حي على الفلاح ما راحش قاعد المباراة قاعد يشرب شاي قاعد مش عارف يعمل ايه كذا كذا قاعد ويقدر يمشي ويروح ده اسمه كسلان ده تكاسل يبقى العجز مفيش قدرة خالص والكسل في قدرة لكن ما بيستغلهاش اللهم إني أسألك العزيمة في الرشد يعني يا رب لا أكون عاجز ولا أكون كسلان يعني يا رب أكون مؤمن نفاع مؤمن إيجابي مؤمن مبادر نحو الخير طيب الرشد عن الطاعة زي الصلاة مثلا يبقى يا رب لما الأذان يأذن يكون عندي قوة أترك ما في يدي وأذهب للصلاة يكون عندي قوة أصحى الفجر تيجي نعاهد بعض دلوقتي كل السامعين اللي أثر في صلاة الفجر من بكرة يقول اللهم ارزقني العزيمة على صلاة الفجر ما تيجي نعمل كده اللهم ارزقنا وأهلينا وأولادنا والمسلمين العزيمة على صلاة الفجر يا رب العالمين آمين يبقى العزيمة على الرشد يعني أنا عارف أن صلاة الفجر ما شاء الله خيراتها وفيرة واسألوا اللي ضايقين طعمها لها طعم عجيب صلاة الفجر اسألوا اللي ضايقين طعمها وقعدوا معاهم كده والله بركتهم هتنضح عليكم يا اللي ما بتصلوش الفجر فأنت تقول اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد يعني على الصلاة مثلا وكذلك صلاة الظهر والعصر وما شابه ذلك قال الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يبقى عندك عزيمة ما تبقاش متكاسل ولا عجزان عن الصلاة طيب أديك مثال حي عامر ابن عبد الله ابن الزبير متوفى سنة 123 هجرية عامر افتكروا الاسم ده كويس عامر ابن عبد الله ابن الزبير متوفى سنة 123 هجرية أما الزبير فهو جده زبير بن العوام وأما جدته فأسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن الزبير من فقهاء وأجلاء التابعين وعبد الله بن الزبير أول مولود للمهاجرين في المدينة بعد الهجرة وعبد الله بن الزبير عده بعض المؤرخين واحدا من الخلفاء الراشدين ابنه بقى عامر سبحان الله ذرية بعضها من بعض عامر بن عبد الله كان عليلا مريضا مرضا شديدا في السرير مش قادر يمشي ولا يتحرك ما الذي حصل معك يا عامر وبينما هو مريض في سريره لا يستطيع الحركة ولا القيام إذ سمع صوت المؤذن أول أذان يجي عليه وهو مريض مرض يعني كان صلى فرض مرض المرض قعده في الفراش سمع الفرض اللي, اللي بعده بينادي عليه حي على الصلاة فإذا به ينادي على أهله يقول أقعدوني أقعدوني يقولون ما بك لا تقوى على القعود اللي زيك يفضل نايم في السرير ده اللي أنت لو قعدت تعب عليك لو قعدت خطر عليك يقول أقعدوني فأقعدوه يقول خذوا بيدي إلى المسجد كماني ده احنا بنقول لك مجرد أنك تقعد خطر ما بالك لما تمشي إنك عليل قالوا له إنك عليل يعني مريض مرض شديد وقد عذرك الله ليس على المريض حرج يعني أنت معذور تقعد في البيت وتصلي في البيت وليك الأجر كامل تاخد 27 درجة لأنك منعك عن صلاة الجماعة العذر فقال أو أسمع ربي ينادي علي ولا أجيب أو أسمع نداء ربي ولا أجيب ده النداء بيقول لي الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح فما زال يصر عليهم حتى حملوه حملا أيها الذي تتحرك بصحة وعافية ثم إذا جاء وقت الصلاة أصبحت كالمسلول ابكي على نفسك ابكي على نفسك يا من رزقت الصحة والعافية فإذا نودي عليك إلى الصلاة أصبحت كالمشلول لا تتحرك نحو المساجد وإذا نودي على الشهوات إذا بك تسعى نحوها سعيا حثيثا فحملوه حملوا عامر فأوقفوه في الصف فأقعدوه قعد ما قدرش يقوم وكانت صلاة المغرب فقرأ الإمام الفاتحة والسورة ثم ركع فلما ركع معه عامر خر ميتا فمات وهو يصلي ده العزيمة على الرشد إن أنا يكون عندي قوة على الطاعة وحاول وجاهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإننا أفضل على الطاعة إلى أن أموت نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم العزيمة عندنا نوعان عزيمة في البداية وعزيمة في النهاية عزيمة البدايات يعني كل واحد دخل في الطاعة أنا داخل أحفظ قرآن عزيمة على حفظ القرآن يعني كتير من الناس تبص تلاقي يحفظ ربع اتنين من سورة البقرة أو سورة سورتين من الآخر من آخر جزء يعني الجزء التلاتين وتسأله بعد كده بعد شهرين ثلاثة وصلت فين يقول لك لا والله ده أنا ما كملتش كسل أنت لما تقول اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد انوي يعني حفظ القرآن فتقوم تدعي الدعاء ده مع العمل مع النية مع الإصرار مع التوجه إلى الله عز وجل تقوم بعد كده تحفظ ربع اتنين تلاتة خمسة عشرة تحفظ جزء اتنين تلاتة أربعة خمسة عشرة تجيب كتاب مثلا تقول للناس اقروه تبص تلاقيه قرا منه عشر صفحات تقول له ها فات ستين يوم خلصت الكتاب كتاب في التوحيد مثلا وفرض علينا نقرأ كتب التوحيد ونتعلمها كتاب في فقه الصلاة وفرض علينا نقرأ فقه الصلاة ونتعلمه فرض علينا الله امال ايه ده احنا بنصليها خمس مرات ازاي ما نتعلمهاش يعني كل واحد ما بيتعلمش فقه الصلاة وعنده قدرة على التعلم يأثم لأنه ممكن يعمل حاجة غلط ومش واخد باله والصلاة تطلع فاسدة وهو مش واخد باله يحسبون أنهم يحسنون صنعا فتقول له الكتاب أهو اقراه يعني لو هو 300 صفحة يقرا لك كل يوم كده ثلاث صفحات تخلصه في قد كده تيجي له بعد المدة يقول لك ده أنا قريت 10 صفحات وما كملتش ما عندوش عزيمة على الرشد اللي هو طلب العلم قول اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد ممكن يكون الرشد واحد يتم- يتولى منصب واحد يتولى منصب منصب زي ايه مثلا مدير شركة ناظر مدرسة عميد كلية رئيس جامعة وزير محافظ مأمور قسم أيا ما كانت الوظيفة أيا ما كان قل اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد يعني يا رب الوظيفة ده هو المنصب ده هو يكون رشد وخير وتوفيق وصلاح ويا رب اكون عندي عزيمه فيه مش كل غربال وليه شده يعني يشد في الاول وبعد كده يرخي لا يعني يا رب تكون العزيمه عندي في عملي كله ساعات واحد يتولى المنصب او المسؤوليه يوم اتنين تلاته شهر اتنين تلاته يدخل جامد كده وشادد ويعمل حاجات ويصدر قرارات ويهتم وبعد شهرين او سنتين تبص تلاقيه ايه مفيش متابعه اتعب الدعاء ده قل اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد يعني يكون عملي في جد إلى أن ألقاك يا رب ليه؟ لأن أنت لما عملت العمل في أوله كنت أنت تبتغي وجه الله فهل غاب الله عنك في نهاية العمل؟ الله عز وجل حي لا يموت الله عز وجل معنا يرانا إنني معكما أسمع وأرى يبقى أنت بتعمل لله ولم يغب الله عنك يبقى حينئذ ينبغي عليك أن تعمل العمل بعزيمة على طول الخط نفس المستوى ما تنزلش عنه تحافظ على مستواك أدي العزيمة على الرشد وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون العزيمة على الرشد يدخل فيها أولادنا الطلاب لما يذاكروا أنا عايزهم يدعوا بالدعاء ده ينوي الرشد اللي هو الطاعة والدين ينوي الرشد اللي هو المذاكرة ممكن الولد في أول أسبوع يذاكر وتاني أسبوع يذاكر وبعد كده يهبط ما يذاكرش ليه؟ الرشد بتاعه في إيه؟ رشد الطلاب في مذاكرتهم ومتابعة الدروس وحضور المحاضرات إذا كانوا في الجامعة مثلا أو إذا كانوا في المدرسة حضور الدروس في المدرسة مع المدرسين يبقى أسألك العزيمة على الرشد الطالب الرشد بتاعه بعد بقى رشد الدين رشد بتاعه أن يستمر على طلب العلم وألا يفتر وألا يتكاسل العزيمة على الرشد الزوج والزوجة زي ما قلنا في الثبات الرشد هنا القيام بالحق أن تقوم الزوجة بحق زوجها وأن يقوم الزوج بحق زوجته مثلا في أول أسبوع يا حبيبتي يا حبيبي ده أنا ربنا أكرمني بيك ده أنت اللي ربنا أكرمني بيك و- تاني أسبوع يقل شوية أول سنة ما شاء الله سمنة على عسل والدنيا تمام وأنت ما شاء الله عليك زوجة تاني سنة تالت سنة تبص تلاقي اللي كان بيقول بحبك كل يوم لزوجته ما عادش بيقول لها بحبك الا يعني كل فين وفين واللي كانت بتتزين لزوجها كده وتكفيه عاطفيا واجتماعيا ونفسيا اصبحت مشغوله عنه رشدك ايتها الزوجه في انك تكملي حظ زوجك العاطفي والنفسي ورعايه بيته رشدك ايها الزوج في انك تكمل عاطفه زوجتك وتكون معاها كويس وتفضل طول الخط وكل يوم تديه يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان دائما يعبر بالحب لزوجاته الطاهرات امهات المؤمنين ويبتسم اليهن ويلاعبهن ويداعبهن في حياته كلها عليه الصلاه والسلام كان يحسن اليهن فالزوج والزوجة يقول أسألك العزيمة على الرشد يعني يا رب أظل على القيام بحق زوجي يا رب أظل على القيام بحق زوجتي فلا يصيبني الفتور الذي يهدم الأسر كل واحد ياخد مستواه في العزيمة على الرشد أعطيك مثلا رائقا راقيا رائعا لمن كانت عزيمته قوية فآتاه الله على قدر عزيمته يعني بيقولوا لنا إيه عون الله تعالى للعبد على قدر عزيمته وضعفها عزيمتك قوية معونة الله تكون واسعة وكبيرة عزيمتك ضعيفة تيجي لك المعونة على قد العزيمة يعني واحد عزيمته في العلم يحصل بقى الفقه والتفسير والحديث ويلازم العلماء الله عز وجل يهيئ له أسباب العلم ويصل إن شاء الله إلى درجة العلم واحد تاني يعني عايز ياخد قشريات كده وما يقدرش يتمم ويكمل فتجيله المعونة على قد العزيمة عايزك تقوى عزيمتك وتقول اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد على قدر أهل العزم تأتي العزائم وعلى قدر الكرام تأتي المكارم إعدادات ومواهب عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وألحقنا به وبزمرة الصالحين كان فتى مدلل منعم وتم- و- و- وولي الخلافة فلما ولي الخلافة بعد ما بعد ما دفن سليمان بن عبد الملك قربوا إليه مراكب الخلافة حاجات بقى قبها فقال لهم ما هذا قالوا مراكب الخلافة الحاجات بقى الفارهة الفاخرة فقال لهم لا لا لا أبعدوها عني قربوا إلي بغلتي أراد ألا يفتتن حتى يكون عنده عزيمة على مواصلة السير في الحكم بالعدل بين الناس معنا اتصال وبعد الاتصال نكمل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله أخونا عصام من الأردن تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أكرمك الله تعالى
أيوة يا شيخ نعم أسمعك تفضل
آه، بدي اسالك والله يا شيخ والدتي بتطلع العمره في مجموعه نساء طبعا سالوا آه، جماعه او سالوا واعظه او آه، سالوا شيخ قالوا يجوز النساء يذهبوا مع بعض عصبه من دون محرم لا نعرف يجوز ام لا يجوز بس آه، ضر- ضرورة توض- يعني توضح لنا ال- الجواب عم- عمرة والدتك مع زمرة من النساء بدون محرم تسأل عن آه، هذا بدون محرم أجيبك إن شاء الله تعالى آه.
يا أخي أجيبك إن شاء الله تعالى بس
نعم نكمل إذا العزيمة على الرشد نموذج معنا هو عمر بن عبد العزيز قال لهم قربوا لي بغلتي لا أنا مش هغير مش هركب الحاجات الفاخرة دي هركب زي ما أنا هو أنا عمر أنا عمر قبل الخلافة وأنا عمر بعد الخلافة خاف على نفسه أن يفتتن بالمباهج والزخارف وما شابه ذلك فالمهم جلس مع الناس ليرد إليهم المظالم يعني يشوف مين اللي مظلوم في العهد السابق ومين ومين ومين ويبدأ يرد حتى إذا جاء عليه وقت الظهيرة قبيل وقت الظهيرة كان قد تعب وكان الليلة اللي فاتت سهران في دفن سليمان بن عبد الملك كان سهران عشان يجهزه ويدفنه وكده وجاء على طول من الدفن ينزل في- يتولى الخلافة و- ويتكلم مع الناس ويرد المظالم فتعب على الساعة 10 كده 11 فأراد أن يقيل يعني ينام نومة خفيفة كده قبل الظهر فدخل عليه ابنه عبد الملك عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وكان من الصالحين فوجد أباه نائما فقال له يا أبتي أتنام ها هنا ولا ترد المظالم إلى أهلها قال يا بني ما زلت أرد المظالم منذ الصباح فأت- فتعبت تعبا شديدا فأردت أن أقيل وأن أستريح أنام بس نص ساعة كده وأقوم أكمل قال له عبد الملك يا أبتي أتضمن أن تقوم بعد نومك يعني احتمال تموت في النوم المظالم تروح فين بقى تموت وتسيب مظالم الناس قال له يا بني أستريح ثم أقوم قال له إذا قمت يعني لو نمت وكان لك عمر بعد ما نمت هتعيش أتضمن أن تبقى لك نيتك يعني نيتك في رد المظالم ما انت ممكن تنام وتصحى تقول خلاص اللي احنا خلصناه خلصناه وكل واحد خد اللي خده ومش هنكمل بقى قال له صدقت يا بني لا أضمن أن أعيش ولا أضمن ألا تتغير نيتي فجلس عمر حتى أكمل رد المظالم إلى أهلها شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز قال إيه قال إن لي نفسا تواقة يعني دايما كده للعالي ما يرضاش بالدون إن لي نفسا تواقة ما نالت شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه عزيمة على الرشد عايز اللي أحسن على طول إن لي نفسا تواقة ما نالت شيئا تحصل حاجة من الخير عايز اللي أحسن منه حصل مثلا ربعين عايز خمسة في القرآن يحصل كتاب تفسير عايز كمان كتاب كمان وأقرأ فيه وذاكر يحصل رعاية مسكين عايز كمان مسكين أرعاه ينتج في عمله عايز كمان إنتاج أكتر العزيمة على الرشد ناخد الاتصال وبعد كده نكمل الأخ أحمد من أكتوبر السلام اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير يا شيخ وجزاك
يا شا- طب انا عايز ازود العزيمه بتاعتي يعني لما باجي اذاكر بحس كده ان انا عايز ابعد عن المذاكره باي طريقه بس مش نعم.
عارف اعمل ايه وسائل زيادة العزيمة يعني عايز ازود العزيمه بتاعتي يعني مفيش عزيمه جامده ان أنت تخليني اذاكر حاضر ومثلا يعني اذاكر مثلا ساعه ما كملش حاضر جزاك الله خير يا شيخ أجيبك إن شاء الله تعالى وأسأل الله لي ولك الثبات والعزيمة الأخ طه من دمياط اتفضل ألو، السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك وبركاته يا شيخ شهاب اتفضل اني احبك في الله أحبك الله الذي أحدثنا فيه أسأل الله أن يمسعك بالصحة والعافية وإياك آمين وأسأل الله أن يمد لك في عمرك آمين يا رب آمين وإياك لو سمحت يا شيخ شهاب عايز أسألك حضرتك سؤال اتفضل حضرتك دلوقتي ما ما حكم شهادة الاستثمار حضرتك وحضرتك لو لو انا معايا 10000 جنيه حضرتك الفوائد اللي انا باخدها دي من البنك حضرتك فما الحكم في ذلك ماشي حاضر أجيبك إن شاء الله تعالى وجزاك الله خيرا أكرمك الله تعالى مع السلامه فيك أكرمك الله المهم يبقى احنا عندنا العزيمة شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز قال ايه قال إن لي نفسا تواقة ما نالت شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه دايما ياخد اللي أعلى فلما نلت الخلافة أو فلما وليت الخلافة وليس شيء في الدنيا أفضل منها لأن الأمير أو الملك أو الرئيس مفيش حد فوقه بقى في البلد بيقول أنا وليت الخلافة وليس شيء في الدنيا أفضل منها هدور عليه تاني بقى طب أنا كنت أمير عايز أبقى وزير طب كنت وزير عايز أبقى رئيس وزراء طب رئيس وزراء عايز أبقى رئيس فأنا وصلت لأعلى حاجة في الدنيا في المراتب فلما وليت الخلافة هيتقي لا يا عمر بقى تاقت نفسي إلى الآخرة تاقت نفسي إلى الآخرة وأختم بهذا المثل وقصة عمر بن عبد العزيز حافلة بالعزيمة على الرشد لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة ودي وصية لكل صاحب منصب نسأل الله أن يعين أصحاب المناصب على ما يرفع راية الإسلام والمسلمين ويقدم الخير لعامة الناس وأن يرزقهم البطانة الصالحة الصادقة الناصحة عمر بن عبد العزيز أول ما ولي الخلافة وعرف أن المسؤولية كبرت بقى معاه اصطفى واحدا من أصحابه شاف بقى واحد من الجماعة الناصحين الصادقين فقال له أنت تكون إلى جواري في كل أحوالي أنت بقى كله يبعد عني مثلا ويروح ويجي أنت تفضل ملازمني ليه السر يا ترى ليه اختار صاحبه ده دونا عن بقية الأصحاب حتى يكون معه قال حتى تنصحني كن معي فإذا رأيتني ملت عن الحق ده مين اللي بيقول عمر بن عبد العزيز بيقول لصاحبه بعد ما تولى الخلافة بيقول له كن معي فإذا رأيتني ملت عن الحق يعني حرفت كده ولا كده فأمسك بتلبابي امسكني من هنا كده التلباب هو مجتمع اله- الثياب من عند العنق فأمسك بتلبابي وهزني هزا شديدا ثم قل لي ماذا تصنع يا عمر أنت بتعمل إيه اتق الله يا عمر العزيمة على الرشد إذا لقاؤنا قد يستمر إن شاء الله مع الكنز النبوي والله إنه لحري بأن نستمر معه اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد عموما من جملة العزيمة على الرشد ألا يسبقك أحد إلى الطاعة قال بعض الصالحين إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الصف الأول فافعل إن استطعت ألا يسبقك أحد في المذاكرة فافعل ولنا في حديثنا مع الكنز النبوي بقية في اللقاء القادم إن شاء الله لكن لئلا نحرم إخواننا من حظ إجابة الأسئلة نجيب في الدقائق القليلة المتبقية على هذه الأسئلة السؤال الأول من أخينا عصام من الأردن العمرة مع النساء بدون محرم أقول يا أخي ما أدين الله عز وجل به وهو الراجح بعد التحقيق والبحث أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر من غير محرم إلى الحج ولا إلى العمرة لا بد من محرم سواء كانت صغيرة أم كبيرة عندها عشر سنين عشرين سنة زي ستين سنة وسبعين سنة لكن هناك قول يقول إن الحجة الأولى للمرأة لو هي أول مرة هتحج ومعاها الفلوس وعايزة تحج الحجة الأولى حجة الفريضة ومفيش محرم متهيئ ليها يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات وصحبة آمنة من الرجال ده الحجة الأولى حجة الفريضة استثناها بعض العلماء الحجة الفريضة المرأة التي لا تستطيع أن يكون معها المحرم ومعها المال اللي تحج بيه وما فيش استطاعة تطلع المحرم أو المحرم يطلع معاها ينفع تطلع حجة الفريضة اللي هي الأولى في حياتها مع إيه؟ مع صحبة آمنة من الرجال ونسوة ثقات وإن جلست في بيتها ولم تخرج كان أفضل لكن لو خرجت في هذه الصورة يصح أما بقى الحجة الثانية والثالثة والعمرات والنوافل أقول لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو رحم محرم وفقنا الله وإياكم طيب السؤال الثاني اللي بيقول وسائل زيادة العزيمة على المذاكرة أقول لك أيها الأخ الفاضل عليك بالدعاء ثانيا عليك بتبسيط المسائل وتشجيرها امسك الكتاب كده وشجره اعمل دايرة في النص كده واعمل العنصر الرئيس مع كل عشر صفحات مثلا وتقوم عامل عنصر وعنصر وعنصر وإن شاء الله لأن وقتنا ضاق لم يبقى معنا إلا أقل من دقيقة أعيدك إن شاء الله تعالى أن أزيدك عل أن أزيدك علما بوسائل المذاكرة والعزيمة عليها في المرة القادمة والله كنت سأجيبك لكن الوقت لا يكفينا أخونا صاحب شهادات الاستثمار ألف وبه وجيم ألف وبه ربا قطعا جيم فيها شبهات كثيرة وهذه فتوى مجمع البحوث الإسلامية وعندي كتاب في ذلك للشيخ عطية صقر رحمة الله عليه ولشيخ الأزهر جاد الحق رحمة الله تعالى عليه يبقى شهادات الاستثمار ذات الفئة ألف وبه ربا قطعا فلا يحل لك أن تنتفع من ورائها بشيء الشهادات جيم فيها شبهات كثيرة إذا ضع مالك في بنك إسلامي أيها الإخوة الأحبة من أراد أن يتابع حلقاتنا هذه فليتابعها على موقع قناة الرحمة على الإنترنت نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فينا جميعا وأن يجعلنا حراسا لهذا الدين ولا أنسى في ثواني معدودات أن أقول وفق الله تعالى شيخ الأزهر الحالي اللهم وفق شيخ الأزهر الحالي يا رب العالمين وفقه وسدده وأعنه على ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم إني أدعوك دعوة صادقة أن توفق شيخ الأزهر الحالي لما فيه فيه مصلحة الإسلام والمسلمين اللهم ارزقه البطانة الصالحة الصادقة الناصحة واجعل رفعة اليزهر على يديه في المرحلة القادمة يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحب